متعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة في كل مكان مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب الحمد لله الحمد لله سبحانه الحمد لله سبحانه جل في علاه كل ملوك الأرض والأمراء والزعماء والرؤساء عبيد لله لا يملكون شبرا لولاه وكل أغنياء الأرض بحق فقراء إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم بشركاتكم بمعارضكم بما عندكم من أموال ومليارات من الدولارات والجنيهات إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فعلا كل أغنياء الأرض فقراء إلى الله لا يجدوا ما يأكلون ولا يجدوا ما يشربون لولا أن أطعمهم وسقاهم الله وكل أغنياء الأرض وكل أقوياء الأرض ضعفاء بين يدي الله فحركاتهم وسكناتهم بحول الله فالملك من ولاه والغني من أغناه والقوي من قواه والحي من أحياه وجميعهم يفنى ويبقى الله واشهد أن لا إله إلا الله صاحب النعمة علينا سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه اللهم تب علينا جميعا سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه وسل أيوب لما شفاه وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه وسل إبراهيم من برداء الخلة كساه وسل إسماعيل من الذي فداه وسل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله بل سل الكون كله يا ابن آدم إن كنت منصفا ستسمع وتعلم أن الكون يوحد الله وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد البشر سل عن نبينا العطر وشذاه سل عن نبينا ذراع الشاه سل عن نبينا الجذع المنبر الجذع لما بكاه سل عن نبينا هل هل رأت عين مثل ما رأت عيناه أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه كفاه أن الإله العظيم أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي الكرام أتباع النبي عليه الصلاة والسلام تحت عنوان جعلوني سلفي جعلوني سلفي كأن لفظ السلف الآن أصبح كالإجرام وكأنهم يتهمون الإسلام من بوابة المنهج السلفي مع أن سلفنا الصالح هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومنهجهم هو منهج السلف ثم تبعهم الصحابة وتبع الصحابة التابعون وبعد التابعين تبعهم تابع التابعين ونحن على دربهم إلى يوم الدين بإذن الله رب العالمين وأول السلف كما تعلمون أو على رأسهم وقائدهم وفي مقدمتهم الحبيب النبي محمد اللهم صل على رسول الله يتهمون الناس بمسمى أنت سلفي وما الضير وما العيب فبالشرق أو بالغرب لست بمقتدي أنا قدوتي ما عشت شرع محمدي حاشاي يطويني سراب خادع ومعي كتاب الله يسطع في يدي نحن على درب النبي محمد ومن منا لا يحب رسول الله أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد يا إمام الأنبياء أنا أحبك يا محمد ليس هذا الحب يا عباد الله مجرد حب إنما هو بالكتاب والسنة نسير على الدرب وحتى لا أطيل تعالوا بنا نرد على الشبهات التي يتكلم فيها الناس في هذه الأوقات وأردت أن أتكلم في هذه الحلقة تحت هذا المسمى وكنت عاوز أسمي بعض الحلقات أو آخذ ردا على من اتهم المشايخ أو العلماء والدعاة بغير وجه الحق وإن كان عندهم من الحق اليسير كان من الواجب أن يتفقوا مع أخلاق النبي محمد في نصح الناس مع أنني لا أجد في المقال شيئا من الحق كنت عاوز أسميها صوت الغمة لكنني قلت أتكلم عن المنهج بصفة عامة فنحن لا نريد أن نعطل أوقاتنا في الرد على هذا أو ذاك جعلوني سلفي الناس بيقولوا انتوا يا جماعة سلفية لما تمسك الحكم قول إن شاء الله إن شاء الله لما تمسك الحكم هتطبقوا الشريعة الإسلامية ده بتاعت مين يا حبيب قلبي ده مين اللي قايلها ده يا باشا الشريعة الإسلامية لها صفات أولا إنها ربانية يعني من عند الله مش من عند أيمن صيبح ولا من عند فضيلة الشيخ محمد حسان ولا فضيلة الشيخ حسين يعقوب ولا من عند فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني ولا من عند فضيلة الشيخ العدوي ولا من عند أي حد من العلماء أذكر الأسماء اللي عليها حرب اليمين دول مش من عند حد الشريعة دي الشريعة دي ربانية أي أنها من عند الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة تجمع في أحكامها العقوبات الدنيوية والعقوبات الأخروية لأن القوانين الوضعية اللي الناس ماشيين عليها بتخلي فيه نصب واحتيال بتخلي فيه قطع طريق بتخلي فيه خطف سيارات وخطف أولاد إنما شريعة الله لما بتجمع بين العقوبتين لو عمل شيك من غير رصيد لو سرق فلوسك وعمل وصل أمانة وخد بضاعة ومشي ما يبقاش المسألة مجرد سجن لمدة ثلاث سنوات أو سبع سنين فقط إنما لسه في حقوق ربنا جل وعلا هياخدها منه إن كانش في الدنيا يبقى يوم القيامة أحكام الشريعة الإسلامية فيها من الصفات ما يجعلها تصلح أو تصلح كل زمان ومكان فهي صالحة مش هنقول تصلح لأن هي في الأصل صالحة إنما تصلح كل زمان ومكان الشريعة الإسلامية ليه هي تنفع ونافعة لكل زمان ومكان لأنها فيها صفتين مهمتين جدا وهما أنها فيها الثبات وفيها المرونة أما الثبات عشان تحفظ شخصيتها بين الأحكام والشرائع الأخرى وفيها المرونة حتى تكون مواكبة لكل عصر وعشان تصلح كل مكان وكل زمان أما المرونة وأما الثبات فعندي الأمثلة الكثير وأنا مش عاوز أتكلم بالعلم الأكاديمي في هذه الحلقات لأن أبي وأمي وأختي وأخويا قاعدين قدامي في الأسرة بس بتكلم بالرموز وأما شرح الدروس فبيبقى في المساجد أو من خلال المعاهد إذا أحكام الشريعة الإسلامية هي ربانية تجمع بين العقوبتين الدنيوية والأخروية وأيضا عندها أحكام أو فيها صفات الثبات وصفات المرونة ومش هتكلم بقى عن القطع والجزئي وعن الكلي وعن التفصيل احنا بنتكلم عن هذه الأحكام فيها أيضا من الصفات أيها الأحبة أنها لها قدسية لأنها من الله إذا الناس بتقول سمعا وطاعة فكرني الكلام ده بواحد جايب أخوه وبيقول له يا شيخ الأخ ده كافر فالتاني قال له أنت ستين كافر فبقول له يا ابن الحلال طب ليه بتقول له كده قال له بقول له أنت بتصلي قال لا طب أنت ناوي تصلي قال لا فقال له إذا أنت كافر فالتاني قال له أنت ستين كافر الأخ لما خرج الكلام عن قال الله قال الرسول فقدت المسألة قدسيتها لكن ما بيقول لك صفات الشريعة الإسلامية أنها قدسية أي أنها من الله يقدسها الناس يحترمها الناس لأنها من رب الناس نرجع في الحالات اللي زي دي نقول لك إيه الحل لما الأخ قال له أنت كافر والتاني قال له أنت ستين كافر قلت له يا أخي لا ليه تقول له كده وانت ليه ترد عليه كده قال لي بيقول لي كافر قلت له لا ده غلطان قال لي ازاي غلطان قلت له انت ما يصحش تقول له كافر لكن عاوز اقول لك يا حبيب قلبي ان ما بتصليش النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر قال لي مين اللي قال قلت له النبي قال لي كلام على راسي لكن ده ما يقولهاش ليا اذا الشريعة الإسلامية ربانية قدسية تجمع بين الأحكام الثابتة والمرنة تصلح كل زمان ومكان خايفين ليه من تطبيق الشريعة الإسلامية تخاف ليه لما أقول لك قتلت ابني تقتل وأنا قتلت حد عندك أقتل من قتل يقتل عشان ما نسيبش الأرض تبقى فوضى تبقى عاملة زي الغابة وما نجيبش قوانين وضعية لبشر ناقصين أصلا الواحد فيهم ما يعرفش يشفي نفسه لو ربنا أصابه بداء بواحد لو رزق طلعت روحه ما يقدرش يرجعها ما نعتمد عليه ونسلم ليه سامعين يا بتوع الصحافة يا بتوع صوت الغمة سامعين يا بتوع النصر اليوم سامعين يا بتوع القنوات الفضحية سامعين أحكام الله اللي خلقك ورزقك وأحياك وفي لحظة ممكن يميتك خايف ليه من نقول من قتل يقتل أصل يعني يا شيخ هتقطعوا إيد السارق وإحنا اللي أمرنا كده ده ربنا اللي قال ولها ضوابط شرعية لما نظبط المجتمع ونرجع فلوسك والشوارع نظبطها لك وتسكن في مسكن جميل وتقدر تتزوج وراجل كبير يقدر يحج ويلاقي ان راح يشتغل في مكان فيه كفاءة في في الطلب وفي القبول واللي عنده القدرة هو اللي يشتغل في المكان ده ويوسد الأمر لأهله وتلاقي المجتمع أصبح فيه خير لأن مصر فيها خير سيدنا موسى لما طلبوا خيرات الأرض قال اهبطوا في اهبطوا مصر فإن لكم فيها ما سألتم سيدنا يوسف لما تولى الإمارة عاوز ينقذ العالم قال اجعلني على خزائن الأرض وكان على خزائن مصر اهبطوا مصر فإن لكم ما سألتم في أيام بسيطة بتقوى الله ينصلح الحال وبعدين بعد كده لما تلاقي نفسك ارتحت ساكن في بيتك عندك فلوسك بتلاقي الجنيه بتاعك أصبح له قيمة في العالم لأن قيمتنا من قيمة الأشياء اللي حوالينا الخاصة بنا كمصريين وبنا كمسلمين بس عمرك ما هترتفع وترتفع الأشياء إلا مع الله رب العالمين يبقى بنقول أحكام الشريعة الإسلامية تطبق بضوابط الشرع وبمنهج السلف ومش حد يقدر يفهم كلام الله وسنة النبي إلا السلف واللي ماشيين على درب السلف اللي هياخدوا من فهم السلف ما تعملش بقى زي الناس العلمانيين والليبراليين وأصحاب جماعة الف... الفضحيات وال... والمهلبيات والكلام الفارغ ده اللي بيردوا علينا بالعقل فاحنا رد عليهم بالعقل برضه أذكر لك هذا المثال الذي أحب أن أضربه دائما بين يدي الأحبة الكرام يا أبي ويا أمي ما تصدقوش الناس دول هنقطع الإيدين ما تعملوش زي اللي اتصل عليا ويقول لي هو أنتوا ناويين تقطعوا الإيدين في شريعتكم تقطعوا إيد السارق فين الرحمة قلت له فين رحمة السارق لما قطع الطريق ونزل واحد من السيارة وبالأمس شفت واحد بيجري في قلب الطريق عشان عربيته اتخذت منه عنوة منظره عجيب والله أنا لو رئيس جمهورية لظبط الناس دي كلها قل له الأول أديله حقه وارجع أقول له بعد كده مش ممكن تعتدي على إنسان ونسيبك أبدا لأن ده كلام ربنا ده كلام النبي محمد أسأل الله جل وعلا لكل من استهان بكتاب الله وسنة رسوله في الأحكام إنه يقع هو وأولاده في اللي يخليه يقول يا رب نطبق شريعتك أفضل اللي اتصل عليا بيقول لي انتوا عايزين تقطعوا دين السارق فين الرحمة في إسلامكم قلت له حضرتك تبع إيه قال لي جاوب قلت له خلاص أجاوبك بس بشرط تجاوبني قال لي اتفضل قلت له سيادتك حرامي قال لي لا قلت له ناوي تشتغل حرامي قال لي انت بتهرج قلت له ما بهرجش والله انا هرد عليك بعد اسئلتي قال لي لا قلت له امك حراميه قال لي لا ابوك شيخ منصر قال لي لا قلت له طب عندكم محلات وشركات ومعارض بتبيع فيها حراميه صغيرين وخايف لحسن ما نطبق الشريعه البضاعه تبوظ قال لي لا قلت له لا انت حرامي ولا ناوي تشتغل حرامي ولا امك حرامي ولا ابوك حرامي ولا عندكم معارض بتبيع فيها حراميه صغيرين خايف ليه من تطبيق الشريعه وقطع ايد السارق قال وانا مالي يا اخوان ان شاء الله تملكوها الله انتوا ما بتفهموش الا بالعقل ما تسلم للي خلق العقل يا عم سلم للنبي صلى الله عليه وسلم ما تصليش على النبي ليه اللهم صل على على نبينا محمد احكام الشريعه الاسلاميه احكام عقائديه لما نيجي نطبق هنبدا بيها يعني ايه عقائديه يا شيخ هنعلم الناس ازاي يؤمنوا بالله يا مولانا ده محتاج وقت بعيد ادي احنا صابرين هو ده اولويات التطبيق في الاحكام ايوه يا عم نعلم الناس التوحيد احكام عقائديه نعلم الناس ان هناك الله نعلمهم الاسماء والصفات نعلمهم ازاي يؤمنوا بالحساب وبالعذاب والعقاب نعلمهم ان في قيامه ان في ميزان ان في صراط ان في جنه ان فيه نار نعلمهم ونفهمهم ونعلم نفسنا الأحكام العقائدية وبعد الأحكام العقيدية في أحكام أخلاقية المجتمع يتربى على الأخلاق الصدق الأمانة الأدب كتير قوي من الأخلاق يجب أن يتعلمها المجتمع قبل ما نقول له تعالى نقيم عليك الحدود وثالث نوع من أنواع الأحكام من الشريعة الإسلامية أحكام فعلية العبادات والمعاملات يعني الأحكام الفعلية بتنقسم لقسمين عبادات صلاة صيام زكاة حج عبادات ومعاملات البيع والشراء وغيرها الله ده المجتمع اتظبط والشوارع اتنظفت والحفر اتسدت والفلوس رجعت وابني اتعلم واحنا هاديين والمدرس خد فلوس والامام المحترم اللي اتخرج من الازهر وطلع على المنبر وقف مكان النبي ما تشغلش الا باللي كان بيشغل النبي محمد ما راحش يشتغل بانه يطلع فلوس بالرشوه ولا بالحرام ولا انه يسيب وظيفته لا المجتمع هدأ انت بتحلم يا شيخ ما بنحلمش مع الله مع الله كل شيء يتحقق أتصدقوه ما توحدوه لا إله إلا أنت يا رب سبحانك ده احنا بنحلم بقى لما نشوف البحر ينشق بعصا ده احنا بنحلم بقى لما نشوف النبي محمد يطلع بالمعراج ده احنا بنحلم بقى لما نشوف ان سيدنا ابراهيم يقعد في النار وتبقى جنة ولله بر من قال خذوا ايمان ابراهيم تنبت لكم في النار جنات النعيم احنا بنحلم لما سيدنا نوح يصنع سفينة والناس يهرجوا عليه ويقولوا له السفينة الكبيرة دي اللي توصل لها الألف متر هتنقل لها البحر ولا هتنقلها للبحر احنا مش شايفين قدامك بحر بتصنعها فين ربنا يقول له اصنع الفلك وبعدين سبحانه وتعالى يأمر السماء فتتفتح أبواب السماء بماء منهمر وفجر الله الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر مع الله ما بنحلمش احنا بنحسن الظن نرجو الله إنما أنتم عيشوا في أحلامكم عيشوا في أوهامكم اركعوا لإلهكم أمريكا وأوروبا ده أمريكا دلوقتي بتنهار اسألوا حال أوباما عن الولايات اللي بدأت تطلب الاستقلال هنسمع في يوم من الأيام إنها أصبحت كروسيا مفككة لسه أنتوا بتلفوا من بعيد ما تبص عندك في الكتاب والسنة يا رب اجعلنا وإياك من أهل الجنة يا من توحد الله ويا من تصلي على رسول الله أيها الأحبة الكرام ما تخافوش من تطبيق الشريعة ما تخافوش مش هنطلع لكم الودان ونقطعها بس بقول لك السلفية اليومين دول بيقول لك فيها ودن واحدة لا لا لا لا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى طيب يا شيخ بيقولوا ان انتم هتيجوا على الآثار وتحطموها ما انتم بتقولوا على الآثار ديت الأصنام طب الهود ده صنم لا مش صنم يا عم ده صنم مش صنم بس ما تزعقش بالراحة هناك فرق بين التماثيل وبين الأصنام فأما التماثيل فهي التي صنعت مما ترون كأبي الهول ده تمثال اه تمثال طب ما هو صنم لا الصنم يسمى صنم إذا عبد التمثال يعني تمثال يعبد يسمى صنم إذا كل صنم تمثال وليس كل تمثال صنم يعني انتوا مش هتدوا الأهرامات مش انتوا بتقولوا علينا سلفية يعني بنتبع منهج السلف طب احنا هنكلمك عن واحد من السلف اللي حكم مصر عمرو بن العاص ده مدرسة السلف الأولى عمرو بن العاص حكم مصر هل سمعتم ان عمرو بن العاص قطع رقبة أبو الهول هل سمعتم ان عمرو بن العاص هدم الأهرامات هل سمعتم ان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه لما مشي من مصر قال لهم كفاية على مصر هرمين وناخد بتاع منقرع ما سمعتش ما سمعناش عاوزين نفهم يا آباء ويا أمهات ويا إخوة ويا أخوات هو حد يتعدى حدوده مع منهج السلف الصالح بس ده كلنا مسلمين يا شيخ أيوة والمسلم منهج السلف طب ما نسميها مسلم أحسن ما تقوله سلفي أصل إحنا في وقت اختلطت فيه الأوراق فعايز أبين لك الطيب من الخبيث فإذا عاد الناس وفهموا منهج السلف أما أجي أقول لك منهج السلف تقول لي يا أخي منهج الإسلام أقول لك أيوة منهج الإسلام اسمع يا غالي بيقولوا هنحطم الأصنام انتوا يا سلفية هتحطموا الأصنام بالعكس بلاش تحطموها هتغطوا أبو الهول لأنه ما يصحش يقف كده هتنقبوه هنقبوه لا لا أنا بس هجوز أبو الهول أجيب له أم الهول لأن ما ينفعش راجل أنقبه وبعدين أم الهول هنقبه أنت هتهرج يا شيخ أمال اللي أنت بتقوله ده إيه إذا كان هذا الكلام الذي أتحدث به ردا على ما تقول بتعتبره سخرية واستهزاء أمال بتسخر مني ليه مين قال لك إن الجماعة السلفية أو أصحاب منهج السلف أو الإسلام بيقول نغطي هذه الأشياء التي هي موجودة الآن الناس بتيجي تزورها وتشوف حضارات الأمم وأثار الأمم ويشوفوا إزاي ربنا سبحانه وتعالى قسم ظهر الفراعنة أنت فرحان في الفراعنة وأنت أجدادك فراعنة أنت هتفخر بأنك تقول لي فريق الفراعنة وإحنا أحفادنا الفراعنة أحفاد الفراعنة الفراعنة دول كفرة امسك الجماعة دول مش هيجيبوها البر يعني أنت بالله عليك واحد لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالأنبياء والرسل كافر ولا مش كافر الفراعنة كفر امال يعني لسه هتقول لي هنسيبهم ليه تعمل زي الشيخ مسعد انور زي ما قلت لك المرة الماضية لما رحنا الأقصر في رحلة دعوية ودخل الشيخ مع المجموعة عشان يشوف الصوت والضوء فقابل الضابط ما هم إخواننا برضه وحبائنا بس اللي يمشي فيهم على العدل على الصواب إنما هيغلط يبقى معلش نكره وعمله وفعله ولا نبغضه هو هكذا علمنا النبي محمد فأول ما دخل الشيخ مسعد فبيسألوه بيقولوا أنت جيت تتفرج عليه قال على المعبد اللي فيه تلت يعني أثار العالم أو ثلثي أثار العالم مش عارف قال له بس أنتوا بتقولوا على الفراعنة كفرة قال له ما احنا جايين ندعوهم إلى الإسلام هنتفرج ننظر بعين الاعتبار ولا ننظر بعين الانبهار أنا عايزك توحد العزيز الغفار يعني أنت يا مشايخ هتسيبوا لنا أبو الهول والأهرامات أيوه عادي جدا إيه المشكلة بل والعكس إحنا نشجع على السياحة ونعمل لنفسنا برنامج نبين فيه أخلاق الإسلام وأدب الإسلام وتعاملات أهل الإسلام كما رباهم الجميل محمد نبي الإسلام يقوم هم يكونوا خير سفراء لنا في الخارج واللي يعلن إسلامه نقول له نعلمه الصلاة ويصبح أخ لنا في الإنسانية في الإسلام قبل أن يكون أخ لنا في الإنسانية أيها الأحبة الكرام إذا إحنا مش هنحطم الأصنام الأمر الذي يليه بيقولوا إن أنتم هتحرموا التمثيل والمايو وإيه علاقة التمثيل بالمايو مش عارف بس هما دايما يجيبوها مع بعضيها هتحرموا التمثيل والمايو بقولها على الهوا من شاشة قناة الرحمة الفضائية يا ريت الأو تي في وال CBC والأستاذ عمرو أديب والسيدة نانسي أو لميس أو الأخت منى الشاذلي انقلوا الكلام اللي بقوله ده اهو. نحن لا نحرم التمثيل ولا نحرم المايو هذا كلام على الهوا ازاي يا مشايخ ده انتوا بتقولوا الكلام ده حرام مين اللي قال انه حرام والله ما هو حرام يا شيخ انا ما بحرمش التمثيل لكن ما حرم في الحياة حرم في التمثيل فالتمثيل ليس حرام بذاته انما لو في حاجة حرام جواه يبقى حرام يبقى حرام لما شفت اخوة بيعملوا منظر جميل وعملوا قضية وعلموا الناس اخلاق ما كانش في حرام فيما تحدثوا به وذكروا لنا قصة من قصص الانبياء والمرسلين ما كانش في حرام الله اكبر امال ايه الحرام الحرام الحرام يعني الحرام في الحياة حرام في التمثيل ينفع سيادتك تيجي تسلم على زوجة واحد تاني لا يبقى حرام في التمثيل ينفع سعادتك تقبل واحدة في الحياة لا يحل لك ذلك منها بحجة انه تمثيل لا يا عم طب ينفع يا عم ده تمثيل الله يعني يقبل يبقى حلال عشان بقى تمثيل يحتضن يبقى حلال عشان بقى تمثيل على الفراش ينام الرجل بجوار المرأة بقى حلال عشان بقى تمثيل يبقى كل حاجة بتتعمل في الحياة حرام نسمح بيها في التمثيل عشان ده تمثيل مين اللي يقول الكلام ده بالله عليكم انتم مصدقين نفسكم مصدقين نفسكم اللي بتقول الكلام ده يا من تتهمون اصحاب المنهج السلفي بان هم ناس مش فاهمين العصر والواقع انا مش عارف اين الرجوله اين النخوه طب المايو يا مولانا حلال القميص ده حلال ولا حرام حلال الطاقية دي حلال ولا حرام غطاء الرأس حلال الشورت اللي بنلبسه حلال ولا حرام حلال إنما يبقى حرام لما أمشي في الشارع راح فين يا مولانا ده رياضة أيوة بس شرط شرعي ما احنا بنلعب كورة برضه سبحان الله طب المايوه أصله حلال لكن يبقى حرام إمتى لما ترتديه المرأة أمام الأجانب دخل في الحرام مش هو اللي حرام فعلها اللي حرام أصبحت الناس عمالين يقولوا حرام وكذا حرام وكذا حرام وكذا يا التحريم والحلال الحلال والحرام أمر سهل وهين مش عايزين نتهم الناس بالباطل قالوا يا شيخ إن أنتم هتحرموا المرأة من إنها تتعلم وتشتغل وتتوظف وتقول رأيها وهيبقى هذه المرأة مهمشة في الإسلام أنت لا تتهم المنهج السلفي أنت تتهم الإسلام في الأصل من الذي قال بذلك حبيب وحبيبك النبي محمد سمعت يوما ان اجبر النساء على انهم يقعدوا في البيت ايوه يا عم مش في ايه بتقول وقرنا في بيوتكن ماشي ولا تبرجن تبرج الجاهليه الاولى اللي هتخرج بضوابط الخروج ما منعها الشرع الكريم ما منعهاش الله ولم يمنعها رسول الله الله امال المراه كانت بتخرج ليه لا تمنعوا اماء الله مساجد الله امال المراه كانت بتخرج مع النبي في الاسفار ليه زوجات النبي كان النبي بيعمل قرعة واقتراع وتخرج النساء مع النبي محمد المرأة أيام النبي كانت بتلعب رياضة بص يا شيخ بقى ما تخشش بقى في الكلام ده عشان ايه انتوا هتعملوا لنا ان انتوا ناس متطور اي يا عم ايه المشكلة المرأة بتلعب رياضة يعني الرياضة اللي عندنا دي كويسة أنا- انا بقول ان الرياضة في اصلها حلال بس شوف انت بتعمل ايه في الرياضة طب اضرب لنا مثال ان كان النبي بيسمح النساء بلعب الرياضة تفاكر النبي محمد لما كان ماشي في سفر من أسفاره ثم قال لأصحابه تقدموا تقدموا ثم قال لعائشة أتسابقينني يا عائشة قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتسابقت أنا والنبي فسبقته فالنبي محمد قال ماشي ادي رياضه اهي بس كان في وقت ان النبي لما قال لاصحابه تقدموا تقدموا مشوا بعيد في الجبال في الصحراء وبقي هو وعائشه فعمل رياضه اذا بضابط المساله محدش يتفرج على عائشه رضي الله عنها وهي بتجري محدش يتفرج على البنت وهي لابسه الشرطه عماله تلعب كوره محدش يتفرج على المصارعه العالميه ولا زينه بطلت مش عارف ايه لا بادب ممارسه الرياضه تقول عائشه فلما حملت اللحم خرجت مع النبي في بعض أسفاره فقال لأصحابي تقدموا تقدموا أراد النبي لما هي بقى حملت اللحم كده إن شاء الله أمي وأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها فقال لها النبي تسابقينني يا عائشة فقامت تسابق النبي ويسابقها فسبق رسول الله لأن هي حملت اللحم والنبي محمد كان عنده كام سنة؟ كان فوق ال 55 يعني ما شاء الله بيلعب رياضة ويخلي زوجته تلعب رياضة فالنبي محمد ابتسم وقال واحدة بواحدة يعني سبقتيني مرة وسبقتك مرة انت مثلا انت وزوجتك عادي جدا تعالى في شارع آه يعني رمسيس قول للناس تقدموا تقدموا ما ينفعش هيتقدموا فين مفيش مكان روح في جنينة ينفع ينفع بس بشرط في جنينة بيتك في الصالة عندك خلي الولاد عندك في قلب البيت وقول لهم واسع يا ابني انت واخد نسابق انا وامكم واجري انت وهي وروح مكعبلها بقى وارتاح منها لكن لا إيه اضحك خليك في بيتك زي النبي محمد صلى الله عليه وسلم اذا النبي محمد ما حرم النساء من ممارسه الرياضه النبي محمد كان بيفسح ويغير مناظر العين للنساء ده امي وامك عائشه اتفرجت على المباراه يا راجل ايوه ولكن ما تتفرجش على ناس مخالفين على ناس بيسبوا الدين على ناس مهرجين إنما نتفرج على أدب لما توصل المرحلة لضبط الأمور أنا واحد اتصل عليا بيقول لي إيه يا عم أنتوا كمان المشايخ هيخشوا في التحكيم ده اللي كان بيحكم ماتش الأهلي المرة اللي فاتت التحى سبحان الله بقول لك المذيع كان عاوز يعلق وبعدين افتكر إن الحكم إيه أصبح قريب من إن الحكم ل- سبحان الله لهم فأنا ما بقولش حاجة يعني كويس الحمد لله إنما الأول إيه يا عم اللي بتعمله في نفسك ده لكن دلوقتي أصبح أصحاب اللحى وهذا المنظر الذي نراه اللي هو سنة النبي محمد لها القبول بين الناس على فكرة الناس بالفطرة كانت بتحب الأشكال دي بس هو عاوز بقى يعيش مع اللي عايشين وأمن الدولة وفلان وعلان فيكرهوا هذا المنظر يوم مع التاني هتجد إن شاء الله في الجيش المصري اللي له حرية إطلاق اللحية واللي في الشرطة المصرية اللي له حرية إطلاق اللحية احنا بنقول حرية ما قلناش هنجبركم على إنك تطلقها احنا بنعرض بضاعتنا وانت حر ما لم تضر النبي محمد ما اجبر النساء على المكوث في البيت وما اجبر النساء على لبس الحجاب مع ان الحجاب فرض النبي ما اجبرهمش على كده كان النبي محمد يبين الاحكام في حاجات يجبروا عليها زي الزكاه لازم يخرجها زي ال- يعني سبحان الله الصلاه لازم يصلي انما في حاجات ما يجبرش عليها يعني إيه يا شيخ يعني ما شفتنيش صليت بقى وانا في الشارع اه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر امال انت مش مش مسلم تصلي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني آه، هممت لان امر بلال باقامه الصلاه ثم اقوم لاقوام لا يشهدون الصلاه في الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم لكن النبي محمد ما عملش هممت أن لكن ما عملش فترك لنا الأمر فيه مساحة من الإيه لكن عشان يبين أنه غضبان جدا من اللي ما بيشهدوش الصلاة في الجماعة طب انتوا يا شيخ برضه ما قلتليش البنت هتشتغل أيوة وتقول رأيها وممكن رأيها يصبح أكبر وأفضل مني ومنك البنت نعم كانت ابنة الإمام مالك تعلم الرجال من خلف الحجاب ابنة الإمام مالك كانت تعلم الرجال من خلف الحجاب وتشتغل طبيبة وتشتغل ممرضة وتشتغل مدرسة وتشتغل في مجالات الحياة المختلفة التي يحتاجها العمل التي يحتاجها العمل أختي وأختك وأمي وأمك وعمتي وعمتك وخالتي وخالتك وزوجتي وزوجتك من يسترهن مش أخواتهن الإسلام جميل إسلام مرن إسلام رائع وبعدين احنا لسه هنقول لك الإسلام حلو ما هو أصل مش أنا اللي قلت ده الإسلام مزكى من الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت ورضيت لكم الإسلام دينا يرتضيه الله لنا نقول له لا يا رب ما ينفعش دلوقتي يا ناس ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم جعلوني سلفي كأنها سبة يقولون أنتم مش هتاخدوا آراء النساء في شيء بالعكس قلت لك المرأة أحيانا في ذكائها بتصل إلى أمور عجيبة جدا والمرأة بتفهم في السياسة فاكرين القصة اللي حكيت لكم عنها زمان لما أخ سلفي كان متجوز أخت سلفية إيه يا عم هي قبائل ولا إيه لا عادي أخ مسلم متزوج أخت مسلمة بس ده منهج السلف وده منهج السلف طب ما تشيل كلمة سلف يا سيدي أخ مسلم اتجوز أخت مسلمة فبيقول لها يا زوجتي عشان أقول لك إن النساء أحيانا تخرج الراجل من مطبات جامدة يا زوجتي أمي ربنا يكرمها وأنت عارف إن أنا بحبها بس ما بتعرفش تصلي خالص بتقول يا ابني أنا مش حافظة الفاتحة الله طب يا أما ده أنت حافظة جميع الأغاني والمسلسلات ده أنت ساعة ما بتسمعي أي أغنية وأي موال بتحفظيه ده اخر موال حفظتيه عملت حجة العجل وكل ساعة سقيه لا العجل شرب يا عين ولا الحبيب بلاقيه ما انت حفظتيه يا اما قالت لي يا ابني ما بعرفش ابوك بقى الله يرحمه ما علمنيش هتجيب على الراجل مات وعاوزه تجيب له عذاب فقال له زوجته زوجته قالت له تعالى بس يا ابو عبد الرحمن احنا عندنا السياسة ما من نبي الا وساس قومه علمهم ازاي يمشوا في امور حياتهم ودينهم طب نعمل ايه يا ام عبد الرحمن قالت له تعالى مش امك بتحفظ الخناقات اللي بيني وبينها وبيني وبينك لما انا اتخانق انا وانت وتسمعنا بتقول لها اللي حصل يا اما بتقر لك زي انه تسجيل قال اه قالت له خلاص نتخانق انا وانت بالفتحه ازاي يا ام عبد الرحمن قالت له تعالى بس اتفقوا على اتفاقيه سياسه بقى السلفيه فهم السياسه يا عم دخل بعد العشاء السلام عليكم يا حاج عليكم السلام يا ابني قال لها خد الفاكهه وخد الحاجات دي سيبني انا هخش انام بس يا اما عشان انا مرهق قالت له روح يا ابن روح دخل وساب الباب متوارب قال لزوجته السلام عليكم قالت له عليكم السلام قال لها بترفعي صوتك عليا كمان طب بسم الله الرحمن الرحيم قالت له الحمد لله رب العالمين قال لها الرحمن الرحيم قالت له مالك يوم الدين قال لها اياك نعبد واياك نستعين فادنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير مغضوب عليهم قال لها ولا الضالين امين وانخمد بقى تاني يوم الصبح راح يصلي الصبح رجع لها امه قاعده بتصلي فقال لها يما صباح الفل صباح الخير زي ما بيقولوا السلام عليكم بعد اذنك يما اروح انام لحسن ما عرفتش انام امبارح قالت لي سامعاكم يا ابني سامعاكم قال لها يما قالت لكم بتتخانقوا سمعتينا يما بس هي اللي غلطانه ولا انا قالت له لا هي اللي غلطانه طب اقول لك الحوار من اوله دخلت قلت لها السلام عليكم وانت تعلي صوتك ليه طب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين قال لها بس يا اما هي دي الفتحه قالت له كده يا ابني نسيتها المهم ان عرفوا يوصلهم لانهم يعلموها اذا اهل الالتزام ما هماش دراويش زي ما الناس بتقول لا احنا بنقدر نرد ونقدر نتكلم ان كنتم تقصدون سياسه الخداع فليس هذا في الاسلام سياسه الكذب والمرائه ليس هذا في الإسلام المهم السلفية هيجبروا المرأة على أنها تقعد في البيت وليست المرأة في الإسلام لها قيمة لا الإسلام كرم المرأة وأعلى شأن المرأة وهي عندنا مثل الولد ما هياش كمالة عدد ما هياش كمالة عدد وقد تربح الفتاة ما لم يربحه الولد وإذا افتخرنا بالمولود فليس لشيء سوى بمقصد علمنا الله إياه إن إحنا بنقصد الولد يشيل أكتر في الدعوة لكن البنت مش هيبقى له أثر للولد ولا ظهور إلا إذا كان هناك الأرض الطيبة التي تنبت هذه أو تنبت هذه الأشجار وهي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات تقوم إذا تعهدها المربي على ساق الفضيلة مثمرات فهل يرجى من شباب خيرا نبتوا في حضن الراقصات احنا بنقول بس الارض تتطيب الارض تتطيب والبنت قد تفوق الولد مجتمعنا الاسلامي ما بينحيش المراه معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه في زمنه كان هناك رجل تزوج باثنتين فانجبت واحده منهن مولودا ذكرا وأنجبت الأخرى مولودة أنثى فعيرت أم الذكر أم الأنثى ضرتها بقى شالت الولد وقالت لما قالوا لي ده ولد قلت ظهري اتشد واتسند ولما قالوا لي ده بنية قلت البلاوي جاية فأم البنت ردت بفقه وسياسة الإسلام ومفهوم السلف للبنت قالت إيه وما ضري أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الفالية وتحمل الساقط من خمارية حتى إذا بلغت ثمانية ألبستها حلة يمانية فأنكحتها مروان أو معاوية أصهار نسب ومهور غالية فسمع مروان بالخبر فأسرع ليخطب البنت شوف الرزق جه بسبب البنات يعني ممكن البنات يصلحوا حال مصر بس لما تغطي نفسها وتكشف الحجاب عن مصحفها وتمسكه في يدها إنما العكس حصل رفعت الحجاب عن جسدها وغطت به المصحف فلا تقرأ فيه شيء لما تنصلح الأرض تجيب الرزق الأم قالت الكلمتين دول العرب تناقلوها شفت الأم اللي خلفت ولد والأم اللي خلفت بنت دي قالت كذا ودي قالت كذا سمع بالخبر مروان أسرع ليخطب البنت قال لهم أنا عاوز أخطب بنتكم لمين قال لنفسي أو لأحد أبنائي ده لسه في اللفة قالوا بس اسمعوني لنفسي أو لأحد أبنائي كم يدفع من أراد أن يخطب قالوا له ما يكون بطة ومتريش مية آه عشرة آلاف قال سأدفع مئة ألف وتخير البنت بعد أن تكبر فإن رضيت بمن خطبت له نعم وإن لم ترضى فالمئة ألف هدية للبنت ولأمها عشان الكلمتين اللي قالت بهم برضا يبقى البنت جابت مئة ألف ده مش كده وبس أسرع معاوية بن أبي سفيان ليخطب البنت من أهلها قالوا سبقك أخوك مروان قال بارك الله لأخي فيها لكنني لن أقطع الصلة التي بيني وبين أمها لأدفعن للأم هدية مئتي ألف البنت جابت ثلاثمائة وصاحبنا لسه بيدوروا له على الايه السكات اسكت يا اخويا بقى يبقى الام اللي كانت بتقول الولد البنت كسبت ما تزعلوش يا رجال ما تزعلوش يا شباب لكن عاوز اقول لكم ان الاسلام بيكرم المراه لان هي في الاصل مكرمه عندنا في الاسلام ده حبيبنا النبي وهو بيموت وصى عليها وقال لنا قبل ما يموت لا يكرمهن الا كريم ولا يهينهن الا لئيم اسمع بقى المرأة عندنا هي أرضنا وأرضنا في الإسلام صالحة فما تخافيش يا أخت الإسلام وما تصدقهمش اللي بيتهموا منهج السلف بأنه هيقعدك في البيت ده اللي بيقول الكلام ده على فكرة والله ناس ناس للأسف الشديد على مستوى عالي من الثقافة الدنيوية بلاقي دكتورة الجامعة بتقول كده بلاقي امرأة أعمال رجل أعمال في المجتمع امرأة بتقول كده بلاقي واحدة دكتورة بتقول كده تقول احنا هنديكوا ازاي وانتوا لو انتوا قعدونا في البيت يا حاج يا ناس افهموا اظن انتوا فاكرين القصه بتاعت دكتوره الجامعه اللي كانت بتقول محمد ابني والبنت بنتي ده بيشرب خمره وبيشرب بنج وبيشرب حشيش وديت ماشيه ما بتجيش وبتلبس مش عارف ايه مع اننا معلماهم الاسلام بس كان انت مش عارفه بس كان انت مش فاهمه يوم يجي تليفون للدكتوره الجامعيه ويقول لها ده بيحصل مشاكل حوالين الهرم بتاع خوفو قالت هي حصلت التطاول على النبي صلى الله عليه وسلم خوفو اه الشيخ واقف قدامها يقول لها بنت بتشتكي ابنك بتشتكي بنتك ده حقه يعيش في الحشيش وحقه ينجو بالبنجو وحقه يخليها طين بالهيروين وبنتك عاوزاها تجيلك ده انت مش فاهمه مين الأنبياء مين الرسل ولما نيجي نتكلم عنهم يقولوا إيه العقدة النفسية اللي بتعملوها لنا دي انشراح الصدر مع الله طمأنينة القلب مع الله صلاح الحال وهدوء النفس وخيرية المصير والمآل مع الله إذا أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما تصدقوش إن اللي يقول لك إن السلفية دول هيضروا بالمرأة ولا يكرموها ده ربنا اختار للنبي موته آخر حاجة روح النبي طلعت صلى الله عليه وسلم على صدر أم وأمك عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالوا إن الإسلام بيحرم الرياضة قلنا لا والسلفية بيحرموا الرياضة مين قال لك بل إن النبي محمد كان بيشجعنا عليها والمقولة الشهيرة لسلفنا الصالح علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل سباحة ورماية وركوب الخيل ما كانش ركوب الخيل بس علموهم قيادة السيارات الرياضة عندنا في الإسلام لها مكان وليه لا والنبي محمد علمنا أن المؤمن القوي والقوي دي برضه بتيجي في بنية الجسم نوع من أنواع القوة أنا عن نفسي لما بسكت شوية عن الرياضة بلاقي نفسي بتنفس بالعافية مش عارف أجيب الآيات ألاقي الصوت بدأ يتعب محتاج الرياضة تمارس الرياضة يا شيخ أيوة نعم لما لا اسألوا الكباتن بتوع الكورة كابتن عماد النحاس وده راجل مؤدب كابتن حسين ياسر قبل ما يمشي ده راجل محترم يعني بقعد معاهم بلاقي عندهم جزئية من الأدب والاحترام طبعا وكلنا ذوي خطأ فبنقول اسألوا الناس دي نلعب معاهم كورة ايه المشكلة نمارس الرياضة بس انتوا مشايخ يعني مالكمش مالكناش في ايه يا اخي اتق الله نحن لا نستطم بواقع حلال إنما نحن نبين للناس الحلال والحرام ولا نجبر أحد على ترك الشيء إنما نعرض بضاعتنا فإن قبلت فالخير لك قبل أن يكون لمن عرض عليك الأمر وإن لم تقبل أسأل الله الهداية لي ولك أيها الأحبة الكرام لا نريد أن نسير خلف من يتهمون المنهج السلفي من خلال أهل العلم ومن خلال اتهامهم للدعاة والعلماء عايزين نترفع عن المسألة دي مش عاوزين الحسد مش عاوزين الغيرة يا شيخ بس برضه معلش النفس لها حظ من المسائل دي أي نعم فأنا بقول لكل إنسان منا من أهل الدعوة إلى الله أنه يتأدب بأخلاق النبي في تلقي الشيء وعرض الشيء وما ينسكش وراء القيل والقال لأن احنا لو انسكنا وراهم والله ما نعمل حاجة أبدا قنوات قاعدة ليل ونهار تسأل عن الثياب وعن الخمرة وعن البيوت الدعارة اللي موجودة في الشوارع الرقص والكافيتريات وغيرها هتعملوا فيها ايه انت بتسأل عليها ليه لانك اساسا بالعقل فاهم انها متناقضة مع كلام الدين عشان كده خايف ليه ما سألتش عن الجرجير هنمنعه ولا لا ليه ما سألتش عن البطيخ هنمنعه ولا لا لان ده اساسا حلال انما الحاجة الحرام وعرفت ان في مذيع منهم عنده محل كبير قوي سوبر ماركت قوي كبير وبيصنع الخمور وبيبيعها مذيع مشهور يعني مش عايزين نسمي خلينا احنا دعوتنا مؤدبه اللي عمال يسال على الخمره كل يوم ده بيصنع الخمور عنده وبيبيعها طيب خايف على ايه وخايف من ايه احنا هنبين الحلال من الحرام والحق يدمغ الباطل واحدة ورا الثانية إلى أن يأتي المجتمع وقد تربى على تربية الإسلام فلا تجد هناك نفورا وأقول لمن يلمزون أهل الحق لا تلمزون يا خفافيش الدجى بتسرع وتشدد وتطرف لا تنبزون بالشذوذ فإننا سرنا على نهج الحبيب محمد والنسخ نعلم والعموم وإننا متفطنون لمطلق ومقيد ونصوص وحي الله نتقن فهمها لا تحسب الفهم كالرأي الردي لما يجي يتكلموا في حق الناس الدعاة والعلماء أقول يا أخوانا إن أهل العلم يجب أن نتعامل معهم بأدب خاصة أصحاب المنهج السلفي ولما يجي يتكلم في حقهم أحد من أهل العلم ولا نريد أن نسقط قدر أحد من الدعاة والعلماء يكون في أدب النبي محمد فمش عاوزين الحسد والغيرة التي دبت بين الناس وأنا عارف إن بيبقى لها أسباب إما حب الرياسة أو الكبر أو التعجب أو فوات المقصود أو حاجات كتير جدا أيها الأحبة الكرام أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديثنا عن شريعة الله والمنهج السلفي كثيرة وإن كان هناك من الوقت متسع نأخذ بعض اتصالات من الأحبة عشان نخليهم يشاركونا في الرأي اللي عاوز شريعة الإسلام يتصل يقول أيوة واللي عاوز واللي عاوز يرفض شريعة الإسلام يتصل يقول لأ احنا عندنا الرأي مسموح به إلى أن يأتينا الاتصال أقول الأحبة الكرام ناخد اتصال في خمس دقائق ناخد اتصال أو اثنين لو كان في اتصالات يعبروا عن الرأي عشان برضه ما نحجبش آراء الناس لو كان إن شاء الله رب العالمين أيها الأحبة الكرام أما السياحة فلا نمنعها في مصر لأن عندنا من السياحة ما هو حلال أما الحرام فيها اتصال معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبي وأخي وشيخ الحبيب الشيخ أيمن السلام عليكم أخي الحبيب من معي أخوك محمد علي العجمي آه شيخنا ازيك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربنا يكرمك قول أمين آمين طيب ماشي وحشنا والله يا شيخ أيمن الله يسترك ويرفع قدرك آه، مش عاوز اخد وقت ال- الحبايب المشاهدين لكن عاوز اقول في عجاله نعم بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مين يقدر يقول للإسلام لا الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم من عاقل بيفهم بيعي يقول للإسلام لا والإسلام هو السعادة والفلاح والكرامة في الدنيا والآخرة قال الله جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الآيات ثم عاوز أقول لأحبابي وإخواني نعم دكتور الرضواني وغيره عاوز أقول لهم اتقوا الله لا ستقولون لله جل وعلا يوم القيامة انتوا بتتكلموا على مين؟ بتتكلموا على الشيخ محمد حسان بتتكلموا على الشيخ الحويني على الشيخ يعقوب بتتكلموا على أئمة مصر وأئمة الدنيا كلها انتوا بتتكلموا على الأهرامات الثلاثة انتوا بتتحطموا وهتموتوا بغيظكم والعلماء زي ما هم وسبحان الله يا شيخ أيمن كل لما تلاقي حرب على العلماء تلاقي حب الناس بيزداد كل لما تلاقي حرب على العلماء تلاقي حب الناس بيزداد للعلماء وبعدين في مخطط كبير جدا جدا جدا الآن لإبعاد الناس عن العلماء والعلماء دول يا شيخ أيمن ولابد أن تعلم الدنيا أن العلماء هم بركة الأيام وحسنة الزمان العلماء دول قادة سفينة نوح العلماء دول ورثة الأغنياء العلماء دول هم القادة الحقيقيين لهذه الأم أنا بتعجب غاية العجب كيف يقال مثل هذا الكلام هذا الكلام والله أنا مش عاوزين نسيء إلى من أساء إلينا ولا نخطئ في من أخطأ فينا لكن أنت بتتكلم على مين على الشيخ محمد حسان اللي ملأ بيوتنا وقلوبنا نور وحب وعلم احنا طلعنا يا شيخ ايمن منذ نعومة اثارنا نتربى على كلام شيخنا الشيخ محمد حسان وشيخنا الشيخ يعقوب وشيخنا الشيخ ابو اسحاق لكن انا بقول للشيخ محمد حسان اثبت ايها الجبل الاشم الشامخ اثبت فلقد وصلت دعوتك ربوع الدنيا بفضل الله جل وعلا
آه، أيها الأحبة الكرام آه، سبحان الله والله ما نسقت مع الشيخ والله ما نسقت مع الشيخ وتمنيت لو أن أحدا من الناس فتح علي هذا الباب مبكرا خجلت أن أرد عن الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق والشيخ يعقوب في هذه القناة ولكن نجهز لبرامج أخرى في قنوات أخرى آه، عشان ما يقولوش في نفس القناة يتكلمون اللي بيقولوا الشيخ او الشيخ فلان وعلان وزيد وعبيد وعاز وما عندهمش علم اي علم تحدثتم به وقد اوضعتم في مساحات في القنوات قلت ايه غير اللي قاله الشيخ محمد قلت ايه غير اللي قاله الشيخ ابو اسحاق قلت ايه غير اللي قاله الشيخ يعقوب معلش في اللفظ يعني قلت ايه غير اللي بيقوله الشيخ ايمن هو انا يعني مش شيخ على قد يعني قلت ايه غير اللي بيقوله الشيخ مسعد انما كل واحد له اسلوب كل واحد له طريقه في واحد يجيب اللحمه كده ويجيبها من عند الجزار ويقول كل واحد يحطها بطبق جميل اسلوب راقي وعالي العلم هو العلم الم... انا عاوز اشوف أش... الاشرطه بتاعتكم والكتب بتاعتكم ما هو الجديد انا لا اقدح في علمكم والله ومش عاوز ان احنا نعامل ال- اهل العلم وهم اهل علم ايضا الذين تكلموا عشان برضو ما نحطش في حق الناس لكن زي ما انا بقول انتم اهل علم لازم نقر ان اللي دول ان ان علمائنا دول هم اللي نخلونا نتنفس دعوه واحنا صغار وانا عاوز اقول برضو ان كثير من ما اتكلم في حق المشايخ حبايبي دول هم كانوا بيقعدوا معايا في الغرف المغلقة يثنون على المشايخ ثناء عاليا راقيا وخاصة الشيخ محمد حسان مش هتكلم هنا عنده في القناة ولو سبت القناة بكرة برضه لازم أكون مؤدب لأن هيفيدني إيه إن أتطاول على الدعاة والعلماء وأكيد ربنا سبحانه وتعالى هيعطي كل إنسان على قدر نواياه علمائنا اللي احنا بنشوفهم دول معلمين في الدعوة معلمين في الدعوة والله لا مجاملة أنا هو داعية المفروض أن أنا غار منهم ولما غضبت من أشياء قلت الكلام ده ورحت ولولا أن كان الرد عندي أعلى مفخلة تركبه اضطريت أن أنزل شريط من الشرايط بس ما اتكلمش في حق حد بالاسم وبعدين بقولها لله ودايما بقولها علمائنا اللي احنا بنسمعهم دول بنزل المساجد وبروح ال- الاماكن صحيح اهل الصعيد بيحضروا بالالاف لنا بيحسسوني ان انا الشيخ حسان لما بروح هناك انما الشيخ محمد والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب معلمين ولهم زباين والمعلم اللي ملوش زباين مش معلم لا تقل من اين ابدا لان البضاعه بتاعتك هتقف لا تقل من اين ابدا طاعه الله بدايه لا تقل أين طريقي شرع الله الهداية لا تقل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تقل غدا سأبدأ ربما تأتي النهاية لا أميل لعالم ضد عالم ولكن أدب النبي لابد أن يجمعنا نحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله
لوجه الله بننصح قم كفاية ذنوب كفاية ذنوب وقبل العمر ما يعدي تعالوا انتم تعالوا انتم تعالوا انتم ونتعاهد على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظة ندم لله بقناعة يمكن بحب النبي يمكن بحب النبي نتهنى بالشفاعة